أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عدد ما خلق الحمد لله بلا ما خلق الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عدد ما أحصى كتابه الحمد لله على ما أحصى كتابه الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إيه، مما أمرنا به في الشرع أو مما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط ان احنا نستسلم لكلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وان يكون عندنا ثقة في حكمة الله سبحانه وتعالى وفي اوامر الله سبحانه وتعالى وفي شرائع الله سبحانه وتعالى في قسم الله سبحانه وتعالى وفي حكم الله سبحانه وتعالى انما فقط انما ايضا النبي عليه الصلاه والسلام بيعلمنا طريقة تفكير انك انت محتاج انك تبقى عندك طريقة بتعرف تفكر بيها بتعرف توزن بيها قال هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا انك تبقى انسان ناضج انسان عندك رشاد انسان عندك عقل انسان عندك فهم انسان بتعرف تفكر في ناس عندها معطيات تفكير صحيحة وفي ناس عندها معطيات تفكير هو أرعن أحمق آه، اللي هو آه، عنده حمق في تفكيره عنده آه، آه، اندفاع عنده سذاجة آه، عنده غلو في تفكيره بيفكر بطريقة خاطئة آه، متطرف أبيض أو أسود ومما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ترك التفكير آه، ترك تفكير الخوارج والناس كتير ال- اللفظ ده تم استعماله كتير آه، بعيدا عن الشرع كل واحد بيستعمله في الحتة اللي هو عايزها أو في م- مظهر من مظاهر اللي هو آه، ي- ينفعه ان الناس الخواجر اللي بيخرجوا على الحكام الخواجر اللي بيقتلوا الخواجر اللي بيعملوا لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر من الخوارج هل الخوارج فقط طائفة لا شك ان هم طائفة لكن هم ايضا طريقة تفكير نمط حاجة متكررة مشهد من مشاهد الناس بتفكر بطريقة معينة في الشرع ناس من المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذه الطريقة في المعاملة تعامل مع تعاطي النصوص الشرعية بهذه الطريقة آه، ناس ملهاش مرجعيه مرجعيتها دماغها مرجعيتها فكرها ما عندوش حاجه آه، توقفه ما عندوش حد آه، يصده ما عندوش آه، حد ممكن ي- ي- يوقفه ويقول له لا ده غلط وده صح ما عندوش آه، حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني هو شايف نفسه منه للقران منه للوحي منه للسماء مش شايف اصلا النبي صلى الله عليه وسلم آه، آه، آه، آه، آه، مرجعيه هو ممكن يقيس نفسه على سنه النبي صلى الله عليه وسلم فاعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم بحجه بحجه ان النبي صلى الله عليه وسلم ما بيطبقش القران فتخيل ان ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم واحد الدين وبدل ما الراجل ده يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويفهم كلام الله سبحانه وتعالى ويفهم تطبيق كلام الله عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يحصل يعمل ايه هو يحاكم النبي صلى الله عليه وسلم لمين يحاكم النبي صلى الله عليه وسلم وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفذ كلام الله أو لم يفهم كلام الله هو إيه ده؟ هو إزاي أنت وصلت لكده؟ يعني إزاي إن أنت وصلت إنك أنت ممكن تقول إزاي فصلت ما بين القرآن والسنة؟ إزاي فصلت ما بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم و- وكلام ربنا سبحانه وتعالى؟ إزاي فصلت ما بين تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم وكلام ربنا سبحانه وتعالى؟ هو إيه اللي وصله لده؟ غلو، رعونة، حمق، مشكلة إن الحمق ده أحيانا بيبقى سريع و- وبيجي في اماكن او في اوقات مش مفروض يجي فيها يعني يعني عنده اندفاع شديد عندوش مرجعيه عنده غلو في التعامل مع ال ال الاوامر الشرعيه إيه، وبالذات في المعاملات عنده ثقه في نفسه شديده جدا اللي هو يجي يقرا اي ايه ما بين اي نزاع هو شايف نفسه ايه شايف نفسه هو دايما الصح وكل ما سواه غلط حتى لو كان سواه ده مين حتى لو كان ده سواه ده الصحابه حتى لو كان سواه ده إيه، إيه، إيه، النبي محمد صلى الله عليه وسلم نفسه يعني إيه، عايش حياته ان هو ايه ان هو إيه إيه هو النموذج هو عنده وطبعا عنده حاجه بتساعده على ده اللي هو ايه ان هو بيطيع ربنا كويس قوي قوي قوي عنده صلاه ما ما حدش بيصلي زيه عنده قيام الليل عنده قراءة القرآن عنده الصيام بيصوم حلو جدا بيقرأ القرآن حلو جدا حافظ كتاب ربنا كتير حافظه حلو اللي هو قضى وقت في العبادة طويلة لدرجة ان هو من شدة العبادة ان الناس الصالحين بقى يبصوا عليه نموذج مبهر في العبادة فانت بتتخيل كده واحد شايف نفسه دين ولكنه بيفصص في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبيرى ان هو اعلى من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبيرى ان هو المرجعية بل حتى ان هو شايف نفسه ان هو افهم واحد لكتاب ربنا سبحانه وتعالى عنده حسن في الظن عنده حسن ظن بنفسه رهيب عنده قوة في مواجهة اي حد بيخالفه لدرجة ان هو بيستحل دمه يعني هو بيشرعن الخلاف يعني لما يكون اتنين مسلمين بينهم وبين بعض خلاف كما قال تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما اثبت ان هم مؤمنين واثبت ان هم ايه ممكن يقتتلوا يعني ممكن يكون في اتنين مسلمين بيقتتلوا الصحابه نفسهم تقاتلوا يعني تقاتل علي بن ابي طالب ومعاويه بن ابي سفيان وفي جيشين واضحين ولكن ما تسموش خوارج لكن النبي صلى الله عليه وسلم لقط مشهد من مشاهد التفكير ونمط من انماط حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه في وهو منصرفه من غزوه حنين. عبد الله بن مسعود حديث في الصحيحين يقول لما كان يوم حنين اثر الرسول صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمه. النبي صلى الله عليه وسلم بيوزع ده مبوبينه في باب الزكاه، النبي صلى الله عليه وسلم بيوزع مال. بيوزع ايه؟ بيوزع المال والنبي صلى الله عليه وسلم بيوزع بالعدل والعدل مش المساواه، العدل انك تعطي كل ذي حق حقه فتعطي الفقير حق وتعطي الغني حق تعطي الكبير حق وتعطي الصغير حق احيانا بيكون عندك ولدين واحد مثلا محتاج منك مجهود مادي واحد محتاج فلوس وواحد محتاج عطف وواحد محتاج وقت فانت بتعطي كل واحد ما يناسبه ان العدل مش انك انت تساوي بين الطبيب والمهندس انك انت تقول للمهندس والله احنا عندنا مريض عالجه ولا انك تقول للطبيب والله خد عماره ابنها لنا العدل مش انك تساوي بين الرجل والمراه العدل مش انك تساوي بين الكبير والصغير العدل انك تبقى عارف كل واحد حقه فين وتأديه حق الزوجة تأديه وحق الأم تأديه وحق الجار تأديه وحق الصاحب تأديه وحق الأب تأديه وحق الابن تأديه إنك أنت بتعرف في الحقوق الراجل مشهد النبي صلى الله عليه وسلم بيوزع المال النبي صلى الله بيوزع المال بالإيه؟ بالعدل الراجل عنده مرجعيه في دماغه عنده ايه في دماغه عنده مرجعيته نفسه هو مش شايف اي حد اصلا هو عارف اللي بيحاكم الدين الى دماغه هو رسم صوره ذهنيه في دماغه ان الدين ده فيه نوع من انواع التقسيم بيكون معين للمال فلما جه النبي صلى الله عليه وسلم بيوزع المال فالنبي صلى الله عليه وسلم اعطى لبعض الناس مال كتير قال فآثر رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة فأعطى الأقرع بن حابس مئة من الإبل وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك وأعطى أناسا من أشراف العرب وأثرهم يومئذ في القسمة النبي عليه السلام بيعطي المال والنبي عليه السلام عارف المال بيروح فين النبي عليه السلام عارف ان دول مؤلفه قلوبهم عارف ان دول من ورائهم ناس عارف ان ان ان ان كل واحد له حق والنبي عليه السلام لم ياتي على حق احد هو اعطى مال كتير لبعض الايه الناس واحد قاعد فقال رجل والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله واحد قاعد ما عجبوش التقسيمة ما عجبوش التقسيمة عادي انت ممكن يكون محتاج تسأل سؤال المؤدب هو ليه يا رسول الله انت اعطيت الناس دي كده طبيعي انك انت تسأل وطبيعي انك ترجع عمر بن الخطاب لما النبي عليه الصلاه والسلام عقد صلح الحديبيه قال الست يا رسول الله ألسنا على الحق أليسوا على الباطل عمر سأل سؤال لكن عمر في فرق بين سؤال الراجل ده وسؤال عمر بن الخطاب عمر لما سأل سؤال عمر حريص على الدين وفي نفس الوقت هو لا يتعدى حده الراجل ده سأل سؤال والنبي عليه الصلاة والسلام التقط التقاط خطير حكيم في طريقة التفكير وقال يا جماعة في خط لو انت بدات السؤال ده بالخط لو انت بدات الخط بالسؤال ده الراجل ده لو كمل الراجل ده لو كمل هيحصل فتنه كبيره جدا والراجل ده لو كمل الناس دي هتتقتل طريقه التفكير دي هتؤدي الى انه هيحصل نزاع كبير فتنه كبيره بين الناس بعد كده مش بس فتنه ان الناس زعلت من بعض وحصل تفرق بين المسلمين طريقه التفكير دي هتخلي ان الناس دي يحصل بينهم وبين بعض مقتله عظيمه النبي عليه الصلاه والسلام التقط اول الخط واخر الخط فقال لما قال قام الرجل وقال ان هذه لقسمه ما عدل فيها وما اريد فيها وجه الله قال فقلت ابن مسعود يعني والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأتيته فأخبرته بما قال فتغير وجهه صلى الله عليه وسلم ثم قال من يعدل إن لم يعدل الله ورسوله ثم قال يرحم الله موسى أوذي بأكثر من هذا فسبر ابن مسعود بيقول فقلت لا أرفع إليه بعدها حديثا النبي عليه السلام عمل إيه؟ صبر على الكلام في رواية ابن أبي سعيد الخدري بيروي الحديث بيقول أو بيروي رواية أخرى والعلماء يقولوا هل نفس الرواية ولا رواية مختلفة؟ أن هذا الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله واحد بيقول إن هذه قسمة ما عدل فيها واحد بيتهم إن النبي عليه الصلاة والسلام ما بيعدلش هو سؤال هو لفظ العدل ده لفظ شرعي ولا لفظ دنيوي اللفظ ده لفظ شرعي طب إن الله يأمر بالعدل يعني اللفظ ده لفظ له مفهوم لفظ له معنى المعنى ده مين اللي علمك إياه النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو شايف نفسه أعلى هو شايف نفسه دماغه وفكره وتصوره أعلى واللي عانه على كده إن هو عنده حاجات بتغطيه فزي قوة العبادة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر من طريقة التفكير وحذر من الفتنة حتى يعرض الأمر على على المعيار الشرعي فقال أبي سعيد بيقول بعث علي بن أبي طالب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهبة في أديم مكروز لم تحصل من ترابها بعد حتة ذهب حتة الذهب دي جاية طازة لسه عليها ترابها خام قال فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر بين عيينة بن حصن والأقرع بن حابس وزيد الخيل والرابع إما علقمة بن علاثة أو إما عامر بن الطفيل فقال رجل من أصحابه نحن أحق بهذا من هؤلاء قال له إيه؟ قال له معترض على التقسيمة دي عشان كده لا الإسلام إنك تستسلم لحكم الله ولقسم الله تستسلم لشرع الله ولقدر الله قال انا التقسيمه دي غلط انا معترض على التقسيمه دي قال نحن احق بهذا من هؤلاء فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه احق هو جعل لنفسه حق الراجل حط لنفسه ايه حق وبدا يحاكم النبي صلى الله عليه وسلم على ايه ومين قال لك ان النبي صلى الله عليه وسلم اصلا بيديها عشان انت حق وهو حق قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال الا تامنونني وانا امين من في السماء ياتيني خبر السماء صباحا ومساء قال له انت مش مستامني يعني انا ربنا استامني على ان انا ابلغ الدين وانت متخيل ان انا هيكون ليك حق في فلوس وهكون امنت الفلوس فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهه كث اللحيه محلوق الراس مشمر الازار فقال يا رسول الله اتق الله تخيل ان واحد بيقول النبي عليه السلام اتق الله جبتها منين دي شوفوا يا جماعه هنا الرعونه شوفوا السرعه والمجازفه في كل شيء شوفوا إيه كل شفتوا شوفوا الحمق في التعامل لحظه لقطه اللقطه دي النبي عليه الصلاه والسلام ما عدهاش اللي المشهد ده ما عرفش يمسك نفسه فيه وما عرفش يفكر كويس فيه وما عرفش يقول ايه وما يقولش ايه النبي عليه السلام التقط التقاط عجيب فقال يا رسول الله اتق الله فقال صلى الله عليه وسلم ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله قال له لو أنا ما اتقيتش ربنا مين يتقي ربنا عارفين لما قالوا لما تذكروا عبادة النبي فكأنهم تقالوها فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر وقال أما أنا فأ فأقوم ولا أفتر وقال الثالث أما أنا فأقوم ولا أركض فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه ألا وأني أخشاكم لله وأتقاكم له لو أنت بتتكلم عن خشية وتقوى أكتر واحد تحمل تقوى الله وتحمل مفهوم التقوى بمفهومه الواسع لأن في ناس متخيلين أن التقوى مجرد في القلب ده هنا التقوى معناها أوسع من ده قلب له معاملات قلب له مردود في حياة البشر قلب له معاني في تعاملات الناس في الحياه فالنبي عليه الصلاه قال له لو انت بتتكلم على خشيه وتقوى انا بقول لكم الا واني اخشاكم الله واتقاكم له الا واني اصوم وافطر واقوم وانا او اقوم الليل وانام وأتزوج النساء فمن يرغب عن سنتي فليس مني قال ثم ولى رجل النبي عليه الصلاة قال ويلك أولست أحق الأهل الأرض أن يتقي الله ثم ولى رجل فقال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه خالد أسلم يا جماعة سنة سبعة يعني ده كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم خالد قال له يا رسول الله اللي بيعترض ده ده منافق أضرب عنقه فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا إنه يصلي هنا النبي عليه الصلاة والسلام بيعلم خالد طريقة تفكير قال له الراجل ده بيصلي قال وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه رد خالد قال له يا رسول الله بيصلي ماشي ما قلناش لا بس انت شايف هو عمل ايه فقال اني لم اومر ان انقب ما في صدور الناس اني لم اومر ان انقب عن قلوب الناس ولا اشق بطونهم ثم نظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقفل الراجل لما النبي عليه الصلاه والسلام قال له اعدل لما هو بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام اتق الله اعدل والنبي عليه الصلاه والسلام قال له من يعدل ان لم اعدل الراجل ما عجبوش الكلام عمل ايه؟ مشي النبي عليه الصلاه والسلام التقط هذا الالتقاط فقال يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم النبي عليه الصلاه والسلام بدأ يحكي قصة قال الطريقة دي في الحياة وطريقة المعاملة دي الأحادية في التفكير بهذه الطريقة عدم وجود المرجعية بهذه الطريقة الرعونة بهذه الطريقة في التعامل مع الشرع والتعامل مع الوحي هيؤدي إلى مصيبة مصيبة الناس دي إيه؟ هل مصيبة الناس ديت في العبادة؟ لا هل مصيبة الناس دي في الإخلاص؟ لا هل مصيبة الناس دي في مصدر التلقي؟ ده ناس بتتعاطى القرآن بكل قوة مصيبة الناس دي في طريقة التفكير في عدم وجود مرجعية في أحادية في إنه مش فاهم دين قال يخرج من ضئضئ هذا يعني من وراء هذا من نسل هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم بيقول يخرج من ضئضئ هذا قوم بيقرأوا القرآن لكنهم بيفهموا القرآن على غير معناه والقراءة احنا قلنا التلفظ القراءة مش زي عندنا القراءة من من الورقة انما القراءه هي التلفظ به مجموعا بعضه الى بعض يعني يحفظون القران يحفظ القران حفظ حلو قوي لكنه ما عداش على قلبه وبعدين النبي عليه الصلاه والسلام قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من السهم من الرميه لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل ثمود فالنبي عليه الصلاه والسلام ذكر ثلاث مشاهد في هذه الروايه المشهد الاول مشهد ان الناس دي عندها بتقرا القران بقوه لكنها لا تتعاطى فهم القران ما عندوش تاني ما بيتدبرش ما بيفهمش ما وراء الاحداث ما بيفكرش بعقل ما بيفكرش بنضج ما بيروحش يطلب زي ما سيدنا موسى كده قال هل اتبعك على ان تعلمني بما علمت رشدا ما بيروحش يطلب انه يفكر ازاي ما بيتعاملش مع الشرع بطريقة صحيحة فقال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم النقطة الثانية قال يمرقون من الدين النقطة الثالثة حلهم الوحيد القوة ما لهمش حل يعني لا إقناع ولا غيره لو وصلوا لآخر الخط يبقى ما عادش ينفع معاهم إلا القوة طب النبي صلى الله عليه وسلم لما هو ما ينفعش معامل القوه ليه ما قالش ما قالش ما, ما رضاش ان خالد يقتل هذا الرجل لان الرجل ما عملش حاجه يستوجب الايه القتل لان الرجل كان لسه في بدايه الايه الطريق لكن النبي عليه السلام حذر من نهايه الطريق ابي سعيد بيقول بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما قسما اتاه ذو الخويصره رجل من بني تميم اسمه ذو الخويصره التميمي فقال يا رسول الله اعدل فقال صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل إن لم أعدل قد خبت وخسيت ان لم اعدل النبي عليه السلام رد على المساله ديت لما واحد يقول لك اتق الله قال له ايه النبي نفسيته واسعه جدا قال له على فكره لو ما عدلتش ابقى خ- أبقى- ابقى خسران يعني ما اعتبرش ان الموضوع ايه شتيمه انما قال قد خبت وخسيت ان لم اعدل فقال عمر يا رسول الله ائذن لي في ضرب عنقه عمر وقف ومره خالد ومره عمر يقولوا هل هو حادثتين مختلفتين ولا نفس الحادثه والصحابيين قالوا نفس الكلام الاثنين موجودين في الشروح فقال يا رسول الله اذن لي في اضرب عنق في فيه اضرب عنقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه مع خالد النبي عليه الصلاه والسلام قال لعله ان يكون يصلي قال له يا خالد انت لنا بالظاهر الراجل بيصلي فخالد قال له طب ما ممكن يكون بيصلي ومنافق فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له انا ليا الظاهر مع عمر النبي عليه الصلاه والسلام ما قالوش ما قالوش ان ايه انه يصلي انما قال ايه قال يا عمر فان دعه فان له اصحابا يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم يمركون من الاسلام كما يمرك كما يمرك السهم من الرميه ينظر أو ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى نضيه إيه، أو نضيه فلا يوجد فيه شيء وهو القدح ثم ينظر إلى قذره فلا يوجد فيه شيء سبق الفرث والدم آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تتدردر يخرجون على حين فوقة من الناس قال أبو سعيد فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه فأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد فأتي به حتى نظرت إليه على نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعت فنزلت هذه الآية ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون عمر النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له دعني يا رسول الله أضرب عنقه النبي عليه الصلاة والسلام قال له قال له الراجل ده مش لوحده دي مجموعة هحكي لك عنهم حكى النبي صلى الله عليه وسلم حكى أول ما حكى عن قوة عبادة هؤلاء قال له الناس دي بتعبد ربنا عبادة عظيمة عندهم قوة في العبادة دي حاجة محمودة ولا حاجة مذمومة دي حاجة حلوة بيصوموا حلو وبيقرأوا قرآن كتير وبيصلوا جميل حتى ان الصحابة اللي هم الناس اللي كان لما كان الناس كانت بتشوف ابو بكر الصديق بيصلي كانت بت- بتسلم حتى ان الصحابه كانوا بيسلموا على صلاه الصديق فبيقول ان هؤلاء يصلون بل ان احدكم يحقر صلاته الى صلاتهم يعني انت لو شفتهم بيصلوا انا ما بصليش اصلا انا لو شفتهم بيصلوا انا ما بصليش انا مش حلو في الصلاه لكن عمر وابو بكر لو شافوهم يقولوا احنا ما بنصليش الناس دي بتصلي ازاي يحقر احدكم صلاته الى صلاتهم وصيامه الى صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يعني بيقرأوا القرآن حافظين القرآن اللي حافظ القرآن ده عنده وقت عنده وقت بس هو عنده مشكلة النبي عليه السلام التقطها خطيرة متسرع متسرع وألعن أحمق متسرع وعنده غلو وما بيفهمش ما بيعرفش يطبق وما بيعرفش مرجعيته مين ومغرور في نفسه شوف النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه تشبه تسرع هؤلاء بمشهد غريب جدا مشهد واحد ماسك قوس وبيرمي بالسهم هيرمي قدام ايه على حاجه تترمي رميه تخيل بقى كده ان السهم دخل جوه الرميه السهم ده يا جماعه له اربع إيه إيه إيه إيه إيه اجزاء له نصل ورصاف وريش وفي الاخر كده في حدتين في الاخر كده قزز تخيل سهم دخل جوه جسم وطلع منه تخيل سهم دخل جوه جسم بني ادم وطلع منه الطبيعي لما تلاقي السهم واقع الناحيه التانية هتلاقي فيه ايه هتلاقي فيه دم هتلاقي فيه لحم هتلاقي فيه مختلط باي حاجه عدى على حته على عضله عدى على تجويف عدى على شريان ولا وريد ولا اي حاجه هيتعاص دم من شده اندفاع السهم انه دخل وخرج وسبق الفرس والدم يعني قبل ما الشريان يلحق ينزف هو كان خرج قبل ما الجوف يلحق يختلط بيه هو كان خرج انما اصلا بيقول لك شدة اندفاع وغلو في الدين سطحية وسذاجة في التعامل مع نصوص الشرع حتى انه دخل الدين وخرج اسرع ما يكون لو شبهنا الجسم ده بالدين ما خدش من الدين حاجة دخل وطلع ينظر في نصله فلا يوجد فيه شيء ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شيء وهو القطح ثم ينظر إلى قدره فلا يوجد فيه شيء سبق الفرس والدم التقاط رهيب على التسرع في المعاملات التسرع في الأحكام على البني آدمين التسرع في تعاطي الشرع التسرع في الدماء وشرعنة ده باسم الدين في ناس يا جماعة بتتعامل مع الدين بما ان انا بصلي كويس وبصوم كويس يبقى انا اكيد صح دي فتنة بما ان انا ملتحي وماسك كتاب يبقى اكيد صح حبيبي لا يحكم على الصح والخطأ الا على معيار النبوة على معيار الوحي على معيار كلام النبي صلى صلى الله عليه وسلم عشان كده كان من الكلمات المهمه يقولوا ايه اذا رأيت اذا رايت رجل يطير في الهواء ويسير على الماء فلا تحكم انه على حق حتى تقيسه على على سنه النبي صلى الله عليه وسلم. الناس دي لما عبدت ربنا شافت نفسها اعلى من اي حد. وما عندوش مرجعيه ما عندوش سقف. يعني تقول له بس الصحابه قالوا هو مش شايف الصحابه اصلا. تقول له بس العلماء قالوا مش شايف علماء اصلا. تقول له ده النبي عصام قالوا مش شايف النبي عصام اصلا. ده هو منه للوحي مباشر وتناسى أن الوحي علمه الله للنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمنا إياه وليطبقه في حياتنا في وسطنا إن النبي عليه السلام لما ربنا سبحانه وتعالى أنزل عليه القرآن حتى يعلم الناس كيف يطبق هذا القرآن وما معانيه والمقصود به الناس ديت رقم واحد النبي عليه السلام قال شدة عبادة قوية جدا ودي محمودة ولا مذمومة دي محمودة لكن في العبادات كانت محمودة لما نزلوا على النزاعات كانت ايه كانت مذمومة كان غلو الخوارج من اهم من اهم صفاتهم يعني من الحاجات المميزة لهؤلاء يقولوا لهم صفات واضحة شيخ الإسلام بيقول لهم خاصتان مشهورتان فرقوا فيها جماعة المسلمين الأولى خروجهم عن السنة يعني تسموا خوارج ليه؟ إن هو مش شايف سنة أصلا هو مش شايف النبي عليه أصلا خروجهم عن السنة وجعلهم وجعلهم ما ليس بسيئة سيئة أو ما ليس بحسنة حسنة هو حط معيار الشرعي في دماغه بقى هو ده معيار الحسنات والسيئات حط العدل من دماغه خد الكلمة من غير تطبيقاتها تقول لك مش النبي كان لطيف طيب ايه معنى لطف النبي صلى الله عليه وسلم هات تطبيقات بقى حاجه النبي عليه الصلاه لا هو خد لطف النبي عليه الصلاه ده ايه ده المعنى العام وبعد كده هو بقى حط تطبيقاته من دماغه حط تصوراته من دماغه بل وحاكم الشرع اليها قال وهذا الذي أظهروه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال له ذو الخيصرة التميمي اعدل فإنك لم تعدل حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل إذ لم أعدل خبت وخسيت إن لم أعدل فقوله إنك لم تعدل جعل كأنه جعل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم سفها يعني هو حط صورة العدل فلما النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر إن ده إيه؟ سفه عارفين إذا قيل لهم أمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء هو شايف ان ابو بكر الصديق لما يضحي بماله ده سفيه امال هو شايف السفه الايمان ايه الايمان اللي دماغه ده ده تصور في دماغه في برستيج كده في دماغه في تصورات في دماغه هو يراها هو ده الدين فبالتالي لما بتيجي تحاكمه للدين هو مش شايف دين اصلا فكانت اول مشكله عند هؤلاء هو ايه خروجهم عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم وقوله اعدل امر له باعتقاده بما اعتقده هو حسن من القسمه التي لا تصلح وهذا الوصف تشترك فيه البدع المخالفه للسنه هؤلاء جوزوا على النبي صلى الله عليه وسلم ان يخطئ وان يضل في نفسه ولم يوجبوا طاعته ومتابعته انما صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغه من القران دون ما شرعه من السنه التي خالفت بزعمهم ظاهر القرآن هو النبي عليه الصلاة خالف القرآن النبي عليه الصلاة وضح القرآن وبين القرآن وطبق القرآن كان قرآنا يمشي على الأرض النبي عليه الصلاة بلغ القرآن وربنا سبحانه وتعالى زكى النبي صلى الله عليه وسلم في بلاغه القرآن وقال وإنك لعلى خلق عظيم ابن عباس بيقول على دين عظيم هو قالوا ايه احنا نصدقه في الكلام اللي هو قاله الكلام اللي قاله ده كله حق طيب طبق بقى يقول لك لا هو ما بيطبقش فجوز الخروج على كلام النبي صلى الله عليه وسلم ده اسمه ايه طريقه تفكير في روايه ان هو النبي عليه الصلاه يقول يخرج قوم من امتي يقرؤون القران ليس قراءتكم الى قراءتهم بشيء يعني انتم لما تيجي تسمعوا هو بيقرا قران ايه ده ولا صلاتكم الى صلاتهم بشيء اللهم انا نعوذ بك ان نكون من هؤلاء ولا صيامكم الى صيامهم بشيء خد بالك ان دول العبادات الاساسيه صيام وقراءه قران وصلاة يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم التقاط شوف المعنى يحسبون أنه لهم وهو عليهم يعني أي مشهد في القرآن هو بينزله على إيه أي مشهد خير على نفسه أي مشهد في صراع بين الحق والباطل على نفسه لما اتخانق مع أخوه يكفره يبقى على طول هو موسى واخوه فرعون على طول يحسبون انه لهم وهو عليهم طريقه تفكير ما عندوش حاجه اسمها ان هو يسيء الظن بنفسه انه يفكر ان هو ممكن يكون المخطئ انه يفكر ان ادي بتخاطبه ممكن يكون هو من هؤلاء في خصله من هذا النفاق في خصله من هذا الفعل السيء لا لا هو مش شايف ده اصلا هو المرجعية عنده مين؟ نفسه ودماغه وفكره عدم إدراك حكمة الشرع مصيبة النبي عليه الصلاة لما وزع المال كان له حكمة حكمة حكمة في فعل أفضل الأشياء بأفضل العلوم في أفضل وقت على أفضل وجه يعني لو جيت تشوف إن كان أفضل وقت يتعمل فيه ده وكان المال ده كان أحسن حاجة يتصرف فيها هو إيه؟ هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو ما ادركش حكمة التشريع عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجاوز حناجرهم هو مستعلي بالحفظ مستعلي بقوة الايه الاداء ومش بس بي بي بي مستعلي بده ده بيشوط المخالف بيشوطه لدرجة ان هو ممكن يعمل ايه اللي عمل كده مع النبي عليه السلام هيعمل ايه مع الصحابة فالنبي قال اللي عمل ده معايا وانا قاعد وانتوا كلكم قاعدين في موقف كله احنا راجعين من غزوه واحنا راجعين من غزوه حنين ده لما يبقى فيه ضعف من المسلمين ده مش هيسيبكم عشان كده كان شيخ الاسلام بيقول ايه بيقول انهم خرجوا الحديث النبي عليه الصلاه والسلام ان هم يخرجون على ايه فتره ضعف من المسلمين بيقول وكان شيطان الخوارج مقموعا لما كان المسلمون مجتمعين في عهد الخلافه الخلفاء الثلاثه أبي بكر وعمر وعثمان فلما افترقت الأمة في خلافة علي وجد شيطان الخوارج موضع الخروج فخرجوا على علي بن ابي طالب رضي الله عنه وكفروا عليا ومعاويه ومن ولاهما تخيل كده واحد بيقول لك علي كافر علي بن ابي طالب ازاي تقول ده ده ده اللي نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال علي في الجنه ومعاويه بن ابي سفيان كافر ازاي تقول على سيدنا معاويه بن سفيان كافر كفروا علي بن ابي طالب ومعاويه بايه بالدين قال كما ثبت في الصحيح تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق نظرهم ابن عباس ونظرهم عمر بن العزيز لما بينوا لهم بطلان قولهم بالكتاب والميزان كما بينا لهم ابن عباس قالوا على ابن ابي طالب كافر ليه احاديه ما بيفكروش ما عندوش حاجه اسمها ان الدنيا درجات والحياه درجات والمعاملات درجات وان ما لا يدرك كله لا يدرك جله وان هو محتاج يبقى عنده ميزان في التفكير هو بالنسبه له ايه يا ابيض يا اسود احاديه غريبه يقول لك اصل انا ما بعرفش الا كده هو ايه اللي انت بتقوله ده هي دي ما بتاخدش كده ولا طريقه التفكير دي تنفع في, في الدين اصلا دماغه مقضيه على كده قالوا ليس في الدين الا مؤمن وكافر يا ابني الايمان درجات والكفر درجات وبينهما نفاق والنفاق درجات ما عندوش حاجه اسمها ان في نوع من انواع التفكير والاعتبارات لا يدرك حكمه بيقولوا كده انكروا على علي بن ابي طالب قتال اهل الجمل ونهي عن اتباع مدبرهم قالوا ما دام سيدنا علي بن ابي طالب قتل الصحابه في المعركه في الفتنه يبقى علي بن ابي طالب ده لو هم بيقاتلهم عشان هم كفار يبقى ايه؟ يبقى لابد انه يجهز على جريحهم يكمل الحرب ولو كان بيقاتلهم عشان هم مؤمنين يبقى هو اللي كافر انت بتجيب الكلام ده منين انت جبت التصور ده منين فابن عباس راح نظيرهم قال وكانت حجة الخوارج أنه ليس في الكتاب إلا إلا مؤمن وكافر فإن كانوا مؤمنين لم يحل قتالهم وإن كانوا كفار أبيحت دماءهم وأموالهم وذراريهم فأجاب ابن عباس بأن القرآن يدل على أن أم المؤمنين عائشة على أن عائشة هي أم المؤمنين وبين أن أمهات المؤمنين حرام قال له إذا كان القرآن بيقول إن هي أم المؤمنين وزوجاته أمهاتهم وهو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وعلي بيقاتل في جيش وأم المؤمنين عائشة بتقاتل في جيش أنت عايزه يسبي أم المؤمنين؟ اه في نزاع ممكن يحصل بين المسلمين ويبقى والنزاع ده يصل الى القتال لكن هما ده مسلم وده مسلم جبت منين ان هو كافر ودي بقى النقطه الثانيه الفرق الثاني او الخصيصه الثانيه لاندفاع هؤلاء مساله انهم يكفرون بالذنوب يعني ما عندوش حاجه اسمها ان واحد مسلم يبقى عنده ممكن يكون درجات هو بالنسبه له يا ابيض يا اسود ما بيفهمش ألعن ويترتب على تكفير الذنوب استحلال الدماء فبالنسبة له تلاقيه طريقة تفكيره كده دار إسلام ولا دار حرب مسلم ولا كافر يا ابني راجل مسلم قدامك وهو بيصلي معاك يقول لك مش عارف مش عارف ايه انت بتجيب الكلام ده منين؟ وتفكر وصلت للتفكير ده ازاي النبي عليه السلام وهو بيتكلم عن هؤلاء قال رقم واحد عندهم عباده قويه جدا وده متبادر الى الذهن ان هو يكون عصمه لكن المشكله ما كانتش في قوه العباده ولا قوه تعاطي القران انما كانت المشكله في طريقه تفكير اتباع النبي صلى الله عليه وسلم الاستسلام لكلام النبي صلى الله عليه وسلم الاستسلام للشرع انك ما تفصلش ما بين كلام الله وكلام النبي عليه السلام رقم اثنين النبي عليه السلام اتكلم على قوه اندفاع ده انت لو جايب مدفع غشاش بيخرم ده احنا يعني في, في لما بيجي لنا مريض بيكون مضروب طلق ناري بندور على الايه على الانلت والاكزت يعني المدخل والايه والمخرج غالب المريض ما بيبقاش فيه اكزت بيبقى الطلقه لسه جوه عشان يبقى الطلقه بره لازم يكون مضروبه من من مسافه قريبه جدا مسافه قريبه وسمك ال- الجسم اللي هي... اللي هيقابل الرصاصه يكون سمكه ايه دراع مثلا لان لو قابل عظمه لازم هي- هيبقى فيه ج- حاجه هت- هتدخل جوه فيها بقايا انما صب بيتكلم عن مس... عن مشهد غريب مشهد ان سهم دخل وخرج وسبق الفرس والدم يعني ملحقش يمسك في اي حاجه ملحقش يعدي على اي حاجه مفيش اي نقطه دم علقت فيه ايه السرعه دي السرعه دي يا جماعه رعونه السرعه دي مواقف ينبغي ان تهدأ ونضج ينبغي ان يعلم ورشد ينبغي ان يفهم انك في امور محتاجه تفكير وخصوصا في قضايا كبيره فيها اموال مسلمين واعراض مسلمين ودماء مسلمين ما ينفعش تتكلم فيها بهذه السر- السرعه ولا بهذه الرعونه اخر حاجه النبي عليه الصلاه والسلام قال لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل ثمود قتل عدو وقتل ثمود ده اللي هو عارف ايه إيه، لم تبقي لا تبقي ولا تزل اللي هو النبي اصلا بيقول لك اللي هيوصل للمرحله دي ملوش حل الا القوه اللي هيوصل للدماغ دي وهيستحل ده ده حله ليه؟ انه يسكع دماغه النبي حذر الصحابة من هؤلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم قوم يخرجون في أمة في أمتي يخرجون في فوق من الناس سيماهم التحالق هم شر خلق ال- الخلق هم شر هم شر الخلق أو من أشر الخلق يقتلهم أدنى الت- الطائفتين إلى الحق عن جابر يقول أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة منصرفه, منصرفه من حنين وفي ثوب بلال فضة والرسول صلى الله عليه وسلم يقبض منها فيعطي الناس ويعطي الناس فقال يا محمد اعدل قال ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل فقال عمر دعني يا رسول الله أقتل هذا المنافق فقال معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي النبي عليه السلام عنده حكمة قال له طب افرض انت شوف النبي عليه السلام علم خالد ايه قال له انت لما تيجي تفكر احنا هنا ظواهر الناس مالناش في في بطونهم ولما جيت اتكلم مع عمر قال له عمر ايه قال له الناس ديت عندهم تسرع ورعونه يمرك حتى انك تنظر الى رصاف ال- ال- السهم ولا نصله لا تجد فيه ايه شيء وفي روايه تانية قال له عمر قال له ايه قال له الناس لو انا قتلته ما بعد الفعل بقى هيقولوا ايه الصوره العامه للفعل ايه عارف لما انت تكون بينك وبين واحد شيخ مشكله في مساله فقهيه واحنا في حرب على الدين مثلا وناس اصلا بتقدح مش بتقدح مثلا في مثلا إيه إيه إيه مساله فقهيه انت شافعي ولا حنبلي لا لا لا ده ناس بتقدح لك هو اصلا ما فيش اله وانت مصمم انك انت تصدر المشكله بتاعتك لهؤلاء عشان تقول لي انا بنتصر للحق طب انت مش واخد بالك ان الصوره النهائيه الناس هتقولها هيقولها ايه هيقولوا انت هات الحته اللي اللي هو عتب عليك فيها فين وبرزها وهات الحته اللي انت عتبت عليها وايه وبرزها وهيقعكوا انتوا الاثنين لان التفرق ضعف فالنبي اصلا بيقول لعمر قال لعل قال معاذ الله ان يتحدث الناس ان اني اقتل اصحابي قال له الراجل ده في الاخر خالص اسمه ايه اسمه صحابي اسمه مسلم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن طريقة تفكيره ينبغي أن تعدل إن الحياة مش أبيض وأسود الحياة فيها ألوان وفيها تفكير وفيها نضج ومحتاج إنك تتعاطى الشرع تعاطي حقيقي إنك تشوف النبي عليه الصلاة والسلام طبقه إزاي إنك أي مفهوم بيتم تداوله محتاج إنك تقيسه على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم تو- هو طبقه ازاي ربنا بي... امرنا بالتغيير والنبي صلى الله عليه وسلم قال من راى منكم منكرا فليغيره بنغير ازاي في حاجات بتتغير من اعلى لاسفل تنازلي يعني بتبدا حاجه قويه وبعد كده تبدا ايه تدرج على نفسك التدريج يكون منين من ال- من ال- من المقام الاعلى للمقام الاقل وفي حاجات بتتغير عن طريق التدريج الايه التصاعدي وفي حاجات بتتغير هدم وبناء لو عايز تغير شوف النبي صلى الله عليه وسلم غير ازاي غير العباده ازاي وغير الصلاه ازاي ازاي انشات في حياتك خمس مواعيد لله ازاي انك انت غيرت خريطه يومك بحيث انك انت يبقى في في يومك خمس مواعيد لعلاقتك بربنا جيت على اكلك وعلى شربك وعلى راحتك وعلى معاملاتك وعلى علاقاتك وعلى تصوراتك وعلى وعلى شغلك عشان تنشئ هذه العلاقه ازاي النبي عليه الصلاه والسلام بدا ازاي النبي عليه الصلاه والسلام غير الحياه غير نفسه وغير نفوس الناس وغير المجتمع غير المعاملات التجاريه الناس كانت بتزني ازاي غير الزنا انه بقى جواز الناس كان عندها اصلا مشكله في المفهوم نفسه يعني كانوا بيزنوا وبيسموه بيسموا جو- بيسموا الزنا جواز ازاي اعاد صك المصطلح مره اخرى عشان الناس تعرف هو ايه الزنا وايه الجواز الناس كانت بتبيع وتسمي ده ربا تسمي كانت بت- بتتعامل بالربا وتسمي ده بيع قالوا انما البيع مثل الربا ازاي عرف الربا وعرف البيع وازاي السوق انتقل من السوق ال- اللي بت- بتتم فيه ممارسات الحرام الى ممارسات الحلال الناس دي ما عندهاش التفكير ده اصلا فقال ان هذا واصحابه يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم يملكون منهم كما يملك السهم من الجميع علي بن ابي طالب بيلتقط التقاط خطير بيقول اذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نخير من السماء فلا نخير من السماء احب الي من ان اقول عليه ما لم يقل بقول لهم يا جماعه شوف ده مين بقى ده علي بن ابي طالب بيقول لمين بيقول للناس اللي حواليه بيقول لهم لما اجي اتكلم بتكلم بالدين انا اسمعوا مني دين لما تيجوا بيني وبين بعض واحنا في نزاع وفي محا... وفي... وفي... وفي... وفي معاملات ما تعتبروش ان ده الدين ايه التجرد ده ايه الاخلاص ده ايه كسر النفس ده علي بن ابي طالب بيقول لهم انا مش صوت الدين بيقول لهم إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نخير من السماء أحب إلي من أن أقول عليه ما لم يقل ده كان وقت الفتنة قال وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة قال له لو انت بتتكلم في معامله ما تقولي انا مش هقول لك ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اللي انا بعمله ده بيني وبينك ايه احنا في نزاع والحرب خدعه وانا على يقين إن انا على حق لكن لما اجي اكلمك عن النبي عليه الصلاه والسلام اسمع الكلام وما ت- ما ت- ما تراجعش ورايا فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في اخر الزمان قوم احداث الاسنان سفهاء الاحلام يقولون من خير قول البريه يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم يمركون من الدين كما يمرك السهم من الرميه فاذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة النبي عليه الصلاة والسلام بيحذر الصحابة وبيقول لهم بداية الخيط ونهاية الخيط والحل بداية الخيط طريقة تفكير سفيهة حدثاء الأسنان أحداث الأسنان يعني سنهم صغير يعني ما عندهمش نضج يعني ما عندهمش مساحة من مساحات الرشاد يعني ما عندوش خبرات الحياة وهل خبرات الحياة بتفرق في الدين؟ سيدنا موسى لما قابل النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإني عالجت بني إسرائيل أكثر منك قال له أنا عندي خبرة بالناس ان قومك لن يتحملوا ده خبره مين الافضل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم افضل من سيدنا موسى مين الاقرب الى الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لكنه في الموقف ده احتج موسى بايه بخبرات الحياه بتجارب الحياه فهنا هو اصلا بيقول ما عندوش تجارب طيب ما عندكش تجارب انت محتاج تعلم تجارب لكن ما عندكش تجارب تحكم في دماء المسلمين في اموال المسلمين في اعراض المسلمين قال حدثاء الاسنان هل يا جماعه لو- ده معناه ان كل واحد صغير ما ينفعش يتصدر في مكان معين لا لان احيانا بيكون هو اهل لهذا لو هو عنده القوه والامانه لكن النبي عليه الصلاه والسلام هنا مش بيحد مش بيحذر فقط من ايه؟ من انه انه إن- من ان صغير السن يفتي والا انت عندك الشافعي وال- و- والبخاري وكثير من العلماء كانوا ايه؟ كانوا س- كانوا كانوا كانوا كانوا علماء وهم صغار في السن لكن هنا النبي عليه الصلاه والسلام بيتكلم على ان مشهد عام صفه من الصفات العامه اللي هو راجل ألعن سفهاء الأحلام يعني تلاقيه في الآخر غلط، انت يا ابني عايز إيه؟ تلاقيه كلام سفيه مفيش فيه حكمة التشريع ولا مراعاة سنن الله الكونية ولا مراعاة سنن الحياتية قال يقولون من خير قول البرية يبقى لما تيجي تتكلم تلاقيه بيتكلم حلو يعني انتوا عارفين ال ال ال الناس اللي طلعت على ابن ابي طالب كانوا طالعين على ابن ابي طالب ليه؟ عارفين ليه؟ عشان بيقولوا ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه وانتوا خلفتوا كلام الله سبحانه وتعالى وما حكمتوش كلام الله سبحانه وتعالى وموضع غلطهم لما استباحوا دماء المسلمين أنه من كان مؤمنا لم يبح قتاله بحال عندهم وهذا مما ضلت به و- الشيعة حيث ظنوا أن من قاتل عليا كافر وهذا أصلا خلاف القرآن لأن ربنا قال وإن طائفتان مؤمنين يقتتلوا فأصلحوا بينهما وعمر بن عبد العزيز لما ناظر هؤلاء وأقروا بوجوب الرجوع إلى ما نقله الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم من فرائض الصلاة بين له عمر أنه كذلك يجب الرجوع إلى ما نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل فريضة يعني يقول لك احنا نسمع كلام ربنا طب ما مين اللي قال لكم كلام ربنا مش النبي عليه الصلاة والسلام طب ما اسمعوا بقى كلام النبي عليه الصلاة والسلام طب انتوا بتصلوا ازاي زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال طب ما تت- ما تتحاكموا زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال قال فأمرهم أن يرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما نقل عنه من فريضة الرجم وانصاب الزكاة وأن الفرق بينهما من فرق بين هذا وهذا فرق بين متماثلين إيه؟ كانوا بيقولوا لابن عباس ازاي انت تحكم الرجال وربنا قال ان الحكم الا لله فابن عباس قال لهم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قال في الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها فحكم الله الإيه؟ الرجال وقال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما وأمر الله سبحانه وتعالى أيضا في الصيد بأن يحكم قال يحكم به ذو عدل منكم فمن أنكر التحكيم مطلقا فقد خالف كتاب الله وذكر ابن عباس أن التحكيم في أمر إيه، أميرين لأجل دماء الأمة أولى من التحكيم في أمر الزوجين قال لهم يعني إذا كان ربنا قال في أمر زوجين بيتهم هيتهدم ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها لما بقى في ناس مش بيتها هتتهدم ناس هتموت وانتم مش عايزين ناس عقلاء تدخل تحكم وهذا استدلال ابن عباس بالاعتبار وقياس الاولى وهو من الميزان فاستدل عليهم بالكتاب والميزان كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا فامر سبحانه وتعالى بطاعته وطاعه النبي صلى الله عليه وسلم واولي الامر قال ان تنازعنا في شيء ان نرده الى الله والرسول فدل ع- هذا على ان كل ما تنازع المؤمنون فيه من شيء فعليهم ان يردوه الى الله والرسول قال فدل ذلك على أنهم إذا لم يتنازعوا لم يكن هذا الأمر ثابتا وكذلك إنما يكون لأنهم إذا لم يتنازعوا كانوا على هدى وطاعة لله ورسوله فلا يحتاج حينئذ أن يأمروا بما هم فاعلون من طاعة الله ورسوله هنا بيقول ان الامر محتاج انك تفكر شويه النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه حذر من طريقه تفكير حسن ظن في في النفس المتناهي اللي هو القران يحسبون انه لهم وهو عليهم حذر من طريقه التفكير المتسرعه اللي هو يملكون من الدين كما يملك السهم من الرميه حذر من طريقه التفكير اللي فيها الغلو اللي هو انك تفصل ما بين السنه وبين القران اللي هو واحد من شده تعامله مع القران ظن ان هو ايه ان هو الصح حذر من من مساله إيه إيه عدم اعتبار خبرات الحياه وعدم فهم حكمه التشريع اللي هو حدثاء الاسنان سفهاء الاحلام اللي هو عارف سيكون السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها يعني بيحاكم الشرع لدماغه يعني ربنا غير القبله ده المسلمين المفروض يقولوا ايه سمعنا وطعنا هو بيقول ايه ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها هو اعتبر ان ده سفه اذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا نؤمن كما امن السفهاء شايفين ان ابو بكر وعمر سفهاء ازاي واحد يهاجر يعني ويروح جنب النبي صلى الله عليه وسلم ازاي واحد يؤمن بانه لا اله الا الله ويترك الالهه اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب وانطلق الملا منهم ان يمشوا واصبروا على الهتكم عارف انت اللي هو ايه اللي هو اللي هو هو شايف ان الدين سفه وشايف ان تصورات الدين سفه النبي عليه السلام بيحذر الصحابه من انك انت ما يغركش مشهد العباده ان مهما كان اللي قدامك عابد وبيعمل عمره وبيحج وبيصوم كويس وبيصلي كويس حتى تعرض الامر على على سنه النبي صلى الله عليه وسلم على الشرع من المشاهد الغريبه جدا في مشهد الخوارج ان النبي عليه بيتكلم ان الراجل اللي خرج من الدين في لحظه الراجل دخل الدين ولا ما دخلش دخل والعلماء يقولوا هو يخرجون من الدين يعني هل يخرجون من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو من طاعة من الطاعة ولا يخرجون من الدين مقصود بها الدين غالب علماء الأمة على أن عن الخوارج مسلمين أول البدعة ظهورا كانت بدعة الخوارج يعني أول حد عمل بدعة في الدين كان مين الناس ديت وهم أفضل من الشيعة بكتير لأنهم بيعظموا الدين التانيين ايه عندهم مشاكل كتير قوي لكن النقطه هنا ان ازاي واحد دخل الدين وحفظ القران وصام وقام وصلى لدرجه انه بقى امام في ده وفي الاخر خالص خرج من الدين بالغلو خروج في غايه السرعه لو في لحظه اللي هو موقف جه ما عرفش يمسك نفسه الدنيا طلعت ترتب عليه مصايب في لحظه كما يملك السهم من الرميه ينظر في نصاله في رصافه ليس فيه شيء سبق الفرس والدم انا ما اعرفش حاجه سبقت الفرس والدم لو مدفع غشاش ب... لازم هيعدي عارف مفيش حاجه صدته مفيش حاجه وقفته ان هو سرعه رهيبه لحظه محتاجين ما نفكرش بهذه الطريقه محتاجين نبعد شويه عن مساله الرعونه التسرع اللهوجه وبالذات انك احيانا بتلاقي مثلا امر من امور امر من امور المسلمين امر كبير امر جلل وتلاقي اي حد طالع ايه في غ... وقع ناس وطلق ناس وجوز ناس وكفر ناس وحل دماء ايه يا عم انت بتقول ايه وانت قاعد كده عارف يوشك راجل قاعد على اريكته مزاجه حلو بيشرب وبيت القهوه ووقع ناس وقوم ناس في دقيقه كده في لحظه من طريقه التفكير السيئه جدا انك تحس انك انت صح على طول اللي هو يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليه من روايات يخرج قوم من امتي يكرهون القران ليس قراءتكم الى قراءتهم بشيء ولا صلاتكم الى صلاتهم بشيء ولا صيامكم الى صيامهم بشيء يكرهون القران يحسبون انه لهم وهو عليهم لا تجاوز صلاتهم تراكيهم يمرقون من الاسلام كما يمرق من الرميه لو يعلم الجيش الذي يزورهم ما قضي لهم على لسان نبيهم لاتكلوا على العمل النبي عليه السلام حذر من طريقه التفكير وحذر من الايه؟ من الطائفه الطائفه ظهرت وخلصت بس العلماء دايما يذكروها ليه؟ لانها طريقه لان هي موضوع مش موضوع ايه؟ مش موضوع ان هو كان شله وخلصت عشان كده ام المؤمنين عائشه لما رات المراه قالت لها ربنا سبحانه وتعالى قال ان الست اذا جاتها الحيضه ما تصليش وما تصومش صح؟ بس الست لو ما صامتش بعد كده تصوم لما الحيضه تنتهي يعني لو جت الحيضه في نهار في رمضان الست بتقضي الايه؟ تقضي الصيام طب ما بترضيش الصلاه ليه؟ ام من عائشه هتلاقي ايه؟ قالت لها انت حروريه؟ قالت لها انت احروريه انت؟ قالت لها طريقه تفكيري طريقه الخوارج قالت لها استني انت بتقولي ايه؟ الدين ما بيتعاطاش كده عتبت عليها طريقه الايه؟ التفكير دي ان محتاجين نفكر شويه اللي هو مش لازم تبقى شايف دايما نفسك صح على طول انا بعصام صح وانا غلط مشكله التانيين دولت ان هو فاهم انه صح وكل حد تاني غلط كل ما سواه غلط ليه هو شايف نفسه صح طول النهار قايم بالليل بالقران وحافظ وصايم عنده مغرور بعبادته مغرور باندفاعي في العبادة وهل قوة عبادته كانت حاجة وحشة؟ في أحد الروايات لهم دوي كنوي كدوي النحل هتقعد جنبهم طول النهار يقرأوا القرآن نموذج مبهر من العبادة عارف دول لو كانوا بعدوا عن المعاملات والأفكار ديت وكملوا في العبادة كان هيبقى نموذج حلو قوي اللي هو انت لما لما تحب قيمتك تعلو تروح تشوف الايه الناس اللي بتعبد ربنا لكن هو قوه اندفاعه خلته يبقى مخروج شايف نفسه دايما صح عارف خلطه عجنه مزيج كده فتنه شبهه مع القران ومع العباده فبالتالي هو شايف نفسه دايما ايه اللي هو انت بتيجي تكلمه كلام ان هو انت مين اصلا هو مش شايفك اصلا العبادات احنا بتوع عبادات دماغه متركبه كده من الاشياء السيئه جدا اللي النبي عليه الصلاه حذر منها هو هذه الطريقه اللي هي مساله طريقه تفكير مؤمن ولا كافر في ناس بتفكر كده اه احادي يقول لك انا ماليش في التفاصيل دي طب ما نتعلم تفاصيل طب ما نتعلم سنه النبي صلى الله عليه وسلم هو بالنسبه له عنده الدنيا ايه مفيش فرق صاصي ولا ابيض منقط اسود ولا اسود منقط ابيض يا خير يا شر وفي اي نزاع بالنسبه له ما بينظرش الى محل النزاع انما بينظر الى ايه الفرد طب لما تيجي يقف مع الوحي وتحجه بالوحي شايف نفسه دايما فين في جانب الخير يعني اي اي كلام في الوحي يبقى هو دايما مين هو المؤمنين وما ان هو المؤمنين يبقى كل اللي مخالفه الناحيه الثانيه كفار بقى على طول تقول له يا حبيبي الوحي مش كده هو دايما يرى نفسه الافضل والاحسن ودي ودي من العقبات يا جماعه اللي بتخلي الانسان مش شايف دي من الغشاوات على العين غشاوه غشاوه مش شايف قوه عباده مع عدم وجود مرجعيه ما عندوش مرجعيه حتى للنبي صلى الله عليه وسلم مع حسن الظن بالنفس هيؤدي الى مصيبه طب لو احنا عايزين نعمل فلاش باك ونستفيد هناخد قوه العباده معانا عايزين قوه عباده بس مع وجود معياريه ومرجعيه للوحي ومع سوء ظن بالايه بالنفس حتى لا نتحول الى سفهاء الاحلام حدثاء الاسنان يملكون من الدين يعني احنا عايزين نقرا القران ونحسب انه علينا عايزين نحسن نسيء ظن في انفسنا واحنا بنقرا القران عايزين القران يجاوز حناجرنا الى قلوبنا هم النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه لا يجاوز تراقيهم او لا يجاوز حناجرهم يعني واقف هنا يعني ما لحقش عارف انت اللي هو ايه يعني الكلام محتاج انك تفكر فيه تعقله بقلبك وتفكر فيه بعقلك وتنظر فيه وتتامل وتتدبر و تحاول ان تجد مقصده وما وراءه ثم تفعل العاقل يفكر ثم يتكلم والاحمق يتكلم ثم يفكر هو الكلام ده ما عداش هو الكلام جه وقام طالع الناحيه الثانيه على طول احنا محتاجين لو احنا عايزين نستفيد يبقى عايزين نقرا القران يجاوز تراقينا الى الى قلوبنا وعقولنا مش عايزين نتعامل مع القران كل الايات والاحاديث اللي فيها مؤمنين تبقى معانا ليه ما اكيد يبقى بما انا قول العباده يبقى كده انا صح اخي حاجه يا جماعه عايزين يبقى دايما عندنا معيار في الحياه وبالذات في الزمن اللي كثرت فيه الفتن وكثرت فيه البلاءات ان معيارنا هو الشرع شوفوا الشرع فين وفكروا فيه انا عايز اقول لكم ان الصحابه تقاتلوا فيما بينهم بس ما تسموش خوارج يعني الصحابه وقفوا قدام بعض ما كانتش مشكله هؤلاء في المجرد ان هو ايه انه قاتل مشكلته انه شرع عن هذا انه جعل من يقاتله كافر فاهمين قصدي؟ ان دماغه مفيش فيها اي نوع من انواع فهم وادراك حكمه الشارع ونرجع تاني لحديث النبي عليه الصلاه والسلام وانت بتشوف هو بيقول ايه سبق الفرس والدم سبق الفرس والدم يعني دخل وفي لحظه من اللحظات طلع اسرع من ان الدم يلتحق بيه او يمتزج بيه ايه السرعه دي امتى امتى انسان يكون عنده من المعاني الدينيه ويتخلص منها بهذه السرعه لما يكون يا جماعه البني ادم ده اتعمى لما لم يهذب نفسه ويفكر متى يقف واين يقف كل قول هذا استغفر الله ليه ليه قلنا في الاخر ان هو اللي اقتلناه وقت قتل ثمود والنبي قال في اول حديث لا ما انا قلت ده في الاول ان هو هو في الاول كانت فكره اعتراضيه النبي عليه الصلاه والسلام أو قال اول الفكره هذه الفكره طول ما هي محبوسه او ما من الاخر كده في موازنه الحياه هو عنده صلاة وصيام وقراءة قرآن وما وصلش انه يتعرض لمثل هذه الامر وكان حياته كلها بس في وسط العبادة هينجو. امتى بقى حصلت المشكلة؟ لما نزل النزاع بالعبادة والصلاة وقراءة القرآن وهو متخيل ان هذا فقط هو المعيار. دون ان يتحاكم الى الشرع فنزل محسن الظن في نفسه ومعتبر ان كل من خلفه كافر اخر الخط بقى ايه اخر الخط ان هو كفر المسلمين واستحل دماءهم فقرر يقاتلهم لما قرر يقاتلهم النبي صلى قال هنا ايه خلاص هو دلوقتي سفك الدم فاستحق هنا الايه العقوبه وهو على مجرد الفكره أنا مش هحاسبه على فكره مش هحاسبه على يخليه يفكر انا هواجه الفكره بالفكره لكن هو هنا المشكله فين انه وصل الى انه هو شايف ان هو كل من خالف هذا فهو يستحق القتل في ناس كده بتعتبر ان يعني بموجب شيء معين او بموجب بموجب تصور معين بموجب فكره معينه في دماغي ان كل من خالفها فهو بالنسبه له شايف ان ده ايه؟ هو تحول الى ان هو ما عادش بني ادم